وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نجاني الله وإياكم من النار وحشرنا جميعا في الجنة مع المتقين والأبرار تحت لواء النبي المختار اللهم آمين وبعد أيها الكرام فما زلنا في الأدب مع الله وقلنا إن أعظم الأدب مع الله عز وجل هو توحيده توحيد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته وقلنا إن توحيد الله عز وجل في ربوبيته يعني أن نفرد الله عز وجل بأفعاله سبحانه يعني لا يشارك ربنا عز وجل أحد في أفعاله لا يشارك ربنا عز وجل أحد في أفعاله مفيش حد بيشارك ربنا في أفعاله هذا معنى توحيد الربوبية وهذا النوع من التوحيد آمن به المشركون إذا لماذا كفرهم الله قلنا كفرهم الله عز وجل لأنهم أشركوا به في العبادة وهو توحيد الألوهية أو توحيد الطلب والقصد أو ما أسميناه أيضا توحيد الإلهية أو توحيد العبودية أو توحيد العبادة كلها بمعنى توحيد العبادة يعني إيه؟ يعني إفراد الله عز وجل بالعبادة أن أصرف العبادة لله وحده المشركين عارفين أن ربنا هو الخالق الرازق المعطي المانع المحيي المميت عارفين دي لكنهم صرفوا العبادة لغير الله لذلك كفرهم الله آدي الأمر يبقى توحيد الألوهية قلنا هو توحيد الله بأفعال العباد توحيد الله بأفعال العباد بأفعال العباد وقلنا أيها الأحباب إن هذا النوع من التوحيد هو الذي من أجله قامت السماوات والأرض ومن أجله أرسل الله الرسل وأنزل الله الكتب فما من نبي أرسله الله عز وجل إلا دعا قومه لعبادة الله وحده قال الله وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقلنا أيها الكرام سنقف وقفتين مع هذا النوع من التوحيد سنقف مع لا إله إلا الله وهي معنى توحيد الألوهية أي لا معبود بحق إلا الله وسنقف أيضا مع معنى العبادة أيها الكرام أيها الأحباب لا إله إلا الله مفتاح الجنة مفتاح الجنة ولن يدخل أحد الجنة إلا إذا قال لا إله إلا الله موقنا بها قلبه عاملة جوارحه بمقتضاها نعم أيها الكرام لا إله إلا الله كلمة التوحيد كلمة الإخلاص ومعناها لا معبود بحق إلا الله قلت أيها الأحباب في الدرس الماضي إن مش أي حد هيقول لا إله إلا الله هيدخل الجنة كلا فإن المشركين فإن المنافقين قالوها إن المنافقين قالوها وشهدوا أمام رسول الله أنه رسول الله وأن لا إله إلا الله شهدوا بذلك وهم في الدرك الأسفل من النار ذلك لأنهم شهدوا بألسنتهم وأنكرت قلوبهم نعم أيها الكرام قلنا لكي تنفعك لا إله إلا الله لكي تنجيك لا إله إلا الله لكي تدخل بلا إله إلا الله الجنة شروط سبعة لابد أن تتحقق فيك لابد قلنا أيها الكرام جمع هذه الشروط الشيخ حافظ ابن أحمد الحكمي في قوله وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وردت فإنه لن ينتفع قائلها فإنه لن ينتفع قائلها بالنطق إلا حين يستكملها العلم واليقين والقبول والانقياد فادري ما أقول والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحبه هذه هي الشروط السبعة العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة هذه الشروط إن اخترل شرط منها لا تقبل لا إله إلا الله تعالوا بنا شرح موجز لكل شرط من هذه الشروط العظيمة الجليلة أولا العلم العلم بمعناها أي بمعنى هذه الكلمة بمعنى لا إله إلا الله يا إخوانا هم لما وقعوا في الشرك لأنهم ما عرفوا معنى التوحيد ولو علموا معنى التوحيد ما وقعوا في الشرك العلم العلم بمعناها الذي تدل عليه فيعلم أنه لا أحد يستحق العبادة إلا الله تعالى سبحانه قال الله فاعلم أنه لا إله إلا الله العلم بمعناها ثانيا اليقين اليقين المنافي للشك فلا بد أن يؤمن إيمانا جازما بما تدل عليه هذه الكلمة من أنه لا يستحق العبادة إلا الله وحده فإن الإيمان لا يكفي فيه إلا علم اليقين يكون عندي يقين كامل مش شك أو ريب لا يقين كامل أما الظن أما التردد أما الشك فهو لا يستقيم أبدا مع الإيمان قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله قال بعدها إيه بقى ثم لم يرتابوا هم دول المؤمنون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون في كذابين وهؤلاء هم الصادقون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم آه صادق صادق ليه صادق أنه لما آمن بالله ورسوله جاهد بماله ونفسه ما يا اخوانا تعتبر وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم دي مترتبة على الإيمان بالله ورسوله فلولا إيمانه بالله ورسوله لما جاهد بماله ونفسه صح آه هيضحي إزاي كيف يضحي بماله ونفسه لشيء هو أصلا لا يعرف قدره ولا يعلم حقيقته فمن آمن بالله ورسوله وعلم قدر ربه وعلم قدر نبيه وعلم قدر دينه جاهد جاهد وبذل وضحى بالمال والنفس والنفيس أولئك هم الصادقون هم الصادقون في إيمانهم فمن كان غير جازم في إيمانه بمدلول هذه الكلمة أو كان شاكا مرتابا لم تنفعه هذه الكلمة لن تنفعه هذه الكلمة يبقى لازم اليقين اليقين الكامل أنه لا إله إلا الله ان مفيش حد في الدنيا دي كلها بيصرف في الكون الا ربنا سبحانه وتعالى انه وحده هو المدبر لهذا الكون سبحانه وتعالى انه لا يحدث شيء في هذا الكون الا بعلمه وحكمته لان بيصل الامر عند بعض المسلمين ايها الاحباب الى الشك اي أيوة والله لذا قالت قال الله عز وجل قالت لهم رسلهم أفي الله شك وده اللي احنا بنقوله برضه لإخواننا المسلمين الآن الذين يشكون في ربهم وفي عدله وفي حكمته وفي علمه في مسلمين كده اه يقول لك هو ربنا مش شايف اللي بيحصل ألا يرى الله عز وجل هذه الأشلاء التي تمزق ألا يرى الله عز وجل هذه الأنفس التي, التي تزهق ألم يرى الله عز وجل ألا يرى الله عز وجل دموع اليتامى وآهات الثكالة ألا يرى الله عز وجل ما يحدث لإخواننا في فلسطين والشيشان وكشمير والفلبين والهند وأفغانستان والعراق والصومال والسودان والسودان ألا يرى الله عز وجل ما يحدث لإخواننا في كل مكان ألا يرى الله عز وجل هذه البيوت التي تهدم على أصحابها ألا يرى الله عز وجل هذه المساجد التي تقذف بالصواريخ والقنابل ألا يرى الله عز وجل هؤلاء المجرمين وهم ينتهكون أعراض المؤمنات ألا يرى الله عز وجل كل ذلك نقول بلى إن الله يرى ذلك ويسمعه ولكنه عليم حكيم حكيم حكيم وله سنن في هذا الكون لا تتغير ولن تتغير ولا تجامل أحد لا تجامل أحدا بحال أبدا لصلا إن تنصروا الله ينصركم دي سنة ربنا فيكم إن تنصروا الله ينصركم ما تقوليش بقى ذبح تقتيل مش عارف إيه خلاص نعم هذا الذي نحن فيه قل هو من عند أنفسكم إحنا السبب إحنا السبب بس مش عارفين بقى ايه كلام كتير الله عز وجل هو الملك وقادر وقادر ان يخسف بهم الارض في ثانية ولا مش قادر قادر ال ال ال البركان دقيقة او الزلزال عشر ثواني بيموت عشرات الالاف صح البحر يهيج يموت عشرات الالاف او مئات الالاف ورأينا ذلك في تسونامي وفي غيرها من الزلازل والبراكين والمحن والبلايا اللي حصلت في العالم قادر الله قادر على ذلك لكن كنا الموضوع مش كده الموضوع مش كده لا لابد من البلاء لابد من المحنة ليه؟ لأن ما حققنا الإيمان لأن ما نصرنا ربنا عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قائدا لغزوة أحد وهزم المسلمون يبقى سنة كونية ولا سنة كونية سنة كونية سائرة على العالمين لم, لم تحابي أصحاب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي اللي هم أشرف الخلق بعد الأنبياء هزموا وكان قائدهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه السبب لانهم خالفوا امرا من اوامر النبي صلى الله عليه وسلم امرا واحدا هزموا من اجله فكيف بنا نحن وقد خالفنا جل اوامر النبي صلى الله عليه وسلم فهذه هذه سنه يبقى ما تقول بقى هو ربنا مش شايف هو ربنا لا مش الكلام ده ويكون هذا الكلام الذي يقال هو ده الشك المنافي للايمان ده شك لو واحد عنده شك ده لازم بقى تقوي ايمانه او لازم تفهمه ويمكن برضه يكون عنده جهل هو ما وقع في الشك الا لما كان جاهلا هو لانه جاهل بسنن الله الكونيه لانه جاهل بقوله تعالى ان تنصروا الله ينصركم ماشي لانه جاهل باقوال النبي صلى الله عليه وسلم التي توعدت بما نحن فيه الان ان خالفنا اوامر الله عز وجل لانه جاهل بالايات والاحاديث فشك قال طب احنا دلوقتي احنا اولياء الله ولا مش اولياء الله احنا اولياء الله سبحانه وتعالى طيب ليه ليه ما ربنا ما ينصرناش السؤال ده لا يطرحه ابدا واحد عنده علم بالكتاب والسنه اللي عنده علم بالكتاب والسنه ما يطرحش السؤال ده يكون عنده يقين كامل ان الله عز وجل سبحانه وتعالى قادر على كل شيء في اي وقت شاء سبحانه وتعالى ولكنه اخر النصر لأن لم نأخذ بأسبابه بعد ولو أخذنا بأسبابه لنصرنا بلا سلاح فضل تعالى بلا سلاح يا إخواننا تعرفين في آخر الزمان في آخر الزمان يقول النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يأتي الروم الروم اللي هم أوروبا وأمريكا في ثمانين غاية أو راية تحت كل راية اثنى عشر ألفا ده في آخر زمان ولعلنا إن شاء الله تعالى كده نيجي في يوم كده نحكي إيه الملاحم اللي هتحصل في آخر الزمان والفتن العظيمة اللي هتحصل في آخر الزمان بس عشان بس احنا ذكرنا الدليل ده دلوقتي عشان ناخد منه الشاهد في ثمانين راية تحت كل راية كم؟ اثنى عشر ألفا اثناشر ألف في ثمانين يا الله عدد كبير ماشي دول جايين يحاربوا مين؟ يحاربوا المسلمين ماشي جايين يحاربوا المسلمين طب المسلمين عددهم كام؟ المسلمين عددهم كام؟ سبحان الله المسلمين ينقسموا إلى إلى ثلاثة أثلاث قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلث ينهزمون فلا يتوب الله عليهم أبدا قلت هي هيرتد عن الدين أو هيفر من السحر هؤلاء لا يتوب الله عليهم أبدا وثلث تلت الجيش الثاني المسلم واخدين بالكم يا جماعة يبقى أول تلت إيه اتهزم ارتد لا يتوب الله عليهم أبدا والتلت الثاني يستشهدون وهم خير شهداء الله عز وجل اللي هم دول التلت الثاني في الجيش ده باقي كام؟ تلت يفتح الله عليهم تلت تلت الجيش المسلم قدام كام يفتح الله عليه ماشي ومن وكم من غزوة انتصر فيها المسلمون بالتكبير فقط ولا استخدموا السلاح كثير جدا يكون من الأمور دي تحدث ماشي والله قادر على كل شيء كما قلت كما قلت لكم انظروا إلى التاريخ واقرأوا التاريخ هتلاقوا في كثير من الغزوات جند الله عز وجل كان هو السبب ماشي من الريح من الرعب الرعب أن يقذف الله عز وجل في قلوب أعدائنا الرعب فقط الرعب سبحان الله فالنصرة ليست بالعتاد ولا بالعدة بل هي فقط بالإيمان أولا ثم باخد بالأسباب آه لكن أنت لو عندك الإيمان أو لو حقق فينا الإيمان لانتصرنا لو حقق فينا الإيمان لانتصرنا بأقل شيء لأن مالك الكون هو الله أنا أخذ بالأسباب وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة أخذ بالأسباب لكن مهما كانت الأسباب مفيش أنا لا أعلم معركة من أول ما بعث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ماشي إلى يومنا هذا خاضها المسلمون فانتصروا وكانوا أكبر عددهم أكبر من المشركين دايما دايما معارك المسلمين المعارك التي يخاضها المسلمون بيكونوا فيها عددهم أقل بكثير من عدد مين؟ من عدد المشركين في غزوة بدر اللي هي الغزوة الشريفة العظيمة أعظم غزوة في التاريخ اللي بينسب إليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويقال هذا بدري مفيش أحدي ولا خندقي لكن بدري دي عظيمة جدا لأن طبعا لها لأهل بدر فضل خاص عند الله عز وجل فلعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم كان كام 300 وألف يبقى ثلاث أضعاف 300 300 مسلم وألف وألف كافر وهكذا في كل الغزوات هتلاقوا كده وانتصرنا ولا ما انتصرناش انتصرنا هو مين اللي بينصرنا الله الله اول في حنين لما بدا لما الصحابه بس منهم اللي بدا يقول لن نغلب اليوم من قله حدث لهم بقى ايه شده عظيمه جدا ماشي يا اخوانا لا الواحد لو فكر لحظه ان ال ال ال العتاد اللي معاه او العده اللي معاه هي اللي هتنصره لن ينصر قال الله وما النصر الا من عند الله طب متى ياتي النصر قال الله إن تنصروا الله ينصركم كنا بنتكلم في إيه؟ في اليقين إن أنا عندي يقين أنا عندي يقين في وعد الله يا إخواننا برضه مع كل ما نحن فيه سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواننا مع ما كان يحدث لإخوانه من الصحابة من قتل وتعذيب كان يقول والله ليتمن الله هذا الأمر هو ده إخواننا ده ده النبي وقلبه مليء بالإيمان واليقين إزاي يتم أي إنسان في الدنيا أيام النبي عليه السلام يفكر إزاي يتم الأمر ده وهؤلاء يقتلون وهؤلاء يؤسرون وهؤلاء يذبحون وهؤلاء يعذبون وهؤلاء إزاي إزاي يتم الأمر ده والنبي بدأ بواحد واثنين وكانوا قعدوا سنين وصلوا سبعين واحد بس ازاي يتم الامر ده ازاي ازاي يقول لي سراقة لما تتبعهم في الهجرة ارجع ولك سواري كسرى ازاي ازاي ده هو اصلا خارج للمدينة لما في مكة كان فيها اضطهاد وظلم وتعذيب ومش لاقي مكان للدعوة فخرج النبي ليدعو الله لله عز وجل في مكان آخر إزاي في الجو ده يقول النبي عليه الصلاة والسلام لسراقة ارجع ولك سواري كسرى يقول له كسرى بن هرمز يعني زي كده مثلا هنا مثلا باراك أو ها رئيس رئيس كبير أو ده ك- ملك من ملوك الدنيا لك سواري كسرى ازاي كيف كيف ازاي نعم إنه رسول الله وكل المؤمنين كذلك الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم إيه اللي حصل شكوا فارتابوا لا الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم خافوا لا والله ما خاف أبدا والله لا نخاف إلا من الله الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا الله أكبر ما شاء الله بإيه؟ مش في أمانه فزادهم إيمانا إيمانهم زاد كمان إيمانهم زاد فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل الله أكبر الله أكبر حسبنا الله ونعم الوكيل هو ده اليقين يا أخوانا إنك أنت مهما ابتليت عندك يقين في الله أنه أرحم بك من أمك انك انت مهما ضغطت مهما عذبت مهما رأيت من حال المسلمين ان يكون عندك يقين مطلق ان نصر الله قادم قادم النصر قادم يا اخوانا نصر الله قادم يقين اه يقين ليه؟ لأن الله قال ولأن الرسول أخبر صلى الله عليه وسلم يبقى النصر قادم قادم يقين يقين يقين بقى في كل حاجة في كل ما أخبر به الله عز وجل عندي فيه يقين يقين لو امتلأت قلوبنا باليقين والله يا اخوانا خلاص يعني قال الإمام ابن القيم لو تزوج الصبر باليقين لكانت الإمامة في الدين قال الله وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا أئمة ربنا جعلهم أئمة يهدون بأمرنا إمتى متى كانوا أئمة لما صبروا وكما قيل الدنيا صبر ساعة الدنيا كلها صبر ساعة إما صبر عما حرم الله صبر في طاعة الله صبر على البلاء هي الدنيا كلها كده صح تصبر على طاعة ربنا تصبر انك مت... يعني تصبر تمسك نفسك وما تعصيش ربنا لو ما تبتلى تصبر الدنيا كلها كده الدنيا كلها كده وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون شفتوا بقى وكانوا بآياتنا ايه يوقنون اليقين الشرط الثالث القبول القبول المنافي للرد يعني قبول كلمة التوحيد قبول كلمة التوحيد القبول المنافي للرد فيقبل بقلبه ولسانه انما اللي بيقبل بلسانه ويرفض القلب هو ده المنافق ماشي فيقبل بقلبه ولسانه جميع ما دلت عليه هذه الكلمة هو قابل يقبل كل شيء قلنا خلي بالكم إذا قلنا إن دي شروط لا إله إلا الله فمعناها لا إله إلا الله وما تقتضيه من أمر الله ونهيه يعني الذي لا يقبل حد الله عز وجل هذا هذا قد يخرج من الإسلام عايزين تشوفوا لا يقبله ليه الذي لا يقبل الذي لا يقبل لا يقبل أمر الله لا يقبل نهي الله ربنا أمر بأمر معلوم من الدين بالضرورة يعني إيه يعني أمر بالنسبة للمسلمين ألف باء زي إيه مثلا زي الصلاة الصلاة بالنسبة أي واحد مسلم يعرف في الدنيا إن هي فرض وإن هي ركن وأركان الإسلام الخمسة صح طيب لما يجي واحد يقول لك لا الصلاة مش مشكلة والصلاة مش مهمة والصلاة لا هو ده بقى الحج نفس الكلام أي أي أي أمر من الأمور الحجاب الذي يهاجم الآن ليل نهار ليل نهار ليل نهار وكأن الحجاب ده سبحان الله يعني احنا احنا اللي اخترعناه ده ربنا اللي أمر به وهو فرض من أيضا من فرائض الله عز وجل لذا قال الله عز وجل في وصف المؤمنين قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم مفيش مفيش اختيار انا ماليش ماليش اختيار طالما الله قال طالما الرسول صلى الله عليه وسلم قال خلاص ماليش اختيار قال الله ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت مما قضيت مهما قضى الرسول صلى الله عليه وسلم مهما قضى الله عز وجل لا نفسي ما فيش فيها أي حرج أنا راضي بالله وراضي عن الله ويسلموا تسليما هو ده الإسلام الاستسلام لله ويسلموا تسليما شوفوا شو قلنا القبول هو ده القبول ويسلموا تسليما قال الله تعالى عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون فمن نطق بهذه الكلمة ولم يقبل بعض ما دلت عليه إما كبرا أو حسدا أو لغير ذلك فإنه لا يستفيد من هذه الكلمة شيئا ما يستفيدش بلا إله إلا الله لو لم يقبل أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فمن لم يقبل أن تكون العبادة لله وحده ومن ذلك عدم قبول التحاكم إلى شرعه تكبرا مثلا مش عايز يتحاكم بشرع ربنا تكبرا هو مثلا مش مجبر لا تكبر ماشي أو لم يقبل بطلان دين المشركين من عباد الأصنام أو عباد القبور أو عباد أو اليهود والنصارى أو عباد الشمس أو إلى غير ذلك من هؤلاء ماشي فيقول إن أديانهم صحيحة هذا أيضا لا شك لا ينتفع بهذه الكلمة تدرون أيها الكرام أن في مسلمين الآن لا يعلمون أن اليهود والنصارى أن اليهود والنصارى خارجين عن الإسلام لا يرضى عنهم الله عز وجل لا يدخلون الجنة يقول لك ازاي ازاي ده ناس محترمة ماشي انا ما قلتش حاجة اخلاقهم حلوة مثلا في منهم ناس اخلاقها حلوة ماشي في منهم في منهم ناس كويسة ماشي ما ربنا قال كده برضه انتوا مش هتجيبوا حاجة جديدة يعني ربنا قال كده لكن في مفتاح الجنة صح المفتاح ده هتلاقيه مش مع حد والله مهما كان محترم مهما كان مؤدب مهما عمل من الصالحات مش هيدخلها كثير من المسلمين لا يعلم أن الجنة على غير المسلمين حرام تخيلوا هذا وجدته عند عدد من المسلمين قال لي كده لا لا لا ما تقولش ما تقولش كده ما تقولش ان هم ان هم كفار ما تقولش ان هم في النار ما تقولش لا ما تقولش كده ما تقولش كده الله قالها لقد كفر الذين قالوا لقد كفر الذين قالوا الموضوع يا اخوانا منتهي ده- ده- دي امور محسومه دي امور يا اخوانا مش محتاجه بقى دي امور ايه دي الف باء دي الف باء حتى الف باء بالنسبه لنا دلوقتي بقت بقى فيها اخذ ورد بقى فيها أخذ ورد لا إله إلا الله يبقى إذا قلنا قبول الشرط الرابع لهذه الكلمة حتى تنتفع بها الانقياد المنافي للترك فينقاد بجوارحه بفعل ما دلت عليه هذه الكلمة من عبادة الله وحده قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى لا إله إلا الله ماذا قلنا ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن انقياد استسلام الاستسلام لله ومعنى يسلم وجهه يعني ايه ينقاد ينقاد فمن قالها وعرف معناها ولم ينقد للاتيان بحقوقها ولوازمها من عبادة الله والعمل بشرائع الإسلام ولم يعمل إلا ما يوافق هواه أو ما فيه تحصيل دنياه لم يستفد من هذه الكلمة واضح يبقى الانقياد انت عارف لا اله الا الله تختار وعشان كده قلنا المشركين ما قالوهاش المشركين ما قالوهاش انه عارفين ان بعد لا اله الا الله في انقياد لازم هم فاهمين كده هم فاهمين كده هتقول لي ان ليه يا رب يبقى كده الرب ده له امر ونهي يبقى انا لازم اسمع واطيع هم ما كانوش عايزين كده هو كل واحد فيهم كان عايز يعمل ايه كان عايز يعمل اللي هو عايزه الشرط الخامس الصدق الصدق المنافي للكذب وهو أن يقول هذه الكلمة صدقا من قلبه يوافق قلبه لسانه قال الله تعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين قال الله ومن الناس من يعبد الله على حرف من يعبد الله على ايه على حرف فان اصابه خير اطمان به وان اصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره هو كده طول ما هو كده في سلام وزي الفل ماشي يا عم اول ما تحدث فتنه ينقلب ينقلب فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين وكذلك طبعا المنافقون خرجوا بقى وهذا الشرط ايضا ما حققوه فهم كاذبون فهم كاذبون إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون الشرط السادس الإخلاص المنافي للشرك فلا بد من تصفية العمل بصالح النية من جميع شوائب الشرك لازم يكون العمل العمل يكون مصفى مصفى يعني لله وحده مفيش اي مش لاي حد تاني مفيش اي حد تاني هو ربنا بس بس سبحانه قال تعالى فاعبد الله مخلصا له الدين فاعبد الله مخلصا له الدين قال تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ماشي فمن أشرك بالله تعالى في أي نوع من أنواع العبادة لم تنفعه هذه الكلمة الشرط السابع المحبة فلا بد أن يحب المسلم هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه فلا بد أن يحب المسلم هذه الكلمة ويحب ما دلت عليه ويحب أهلها العاملين بها الملتزمين لشروطها ويبغض ما ناقض ذلك الشرط ده أيضا يا إخواننا للأسف الشديد فيه خلل عند بعض الناس قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله طبعا دايما في موضوع الحب دوت بنقف وقفة وبنضطر آسفين آسفين آسفين آسفين آسفين نحن نمثل بالمثل المعروف إن لو أنت بتحب واحدة طبعا ده كلام للشباب أكتر حتى الكبار لو تعلق قلبك بزوجتك وأحببتها حبا جما ماشي ماذا تقدم لها وماذا تفعل من أجلها طبعا إذا تركنا هذا وقلنا هل تحب الله هل تحب الله هتقول بحب ربنا أقول لك أين دليل محبتك المحب ده لازم يكون كده له أكيد في دليل لابد من شرط المحبة شرط المحبة الاتباع السمع والطاعة السمع والطاعة هذا هو شرط المحبة قال الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فأنت بتحب ربنا بجد أكتر من نفسك ومن عيالك ومن ابنك ومن شغلك ولا لا لو قلت لي آه أقول لك طب أنت ليه ظبطت المنبه على الشغل وما ظبطتوش على الفجر معلش بقى احنا عايزين بقى ايه عايزين صدق انت بتقول دلوقتي ان انت بتحب ربنا اكتر من الناس كلها واكتر من الدنيا كلها خلاص وريني الدليل لما بايديك الاتنين تظبط المنبه لخروجه لفسحه لرحله لشغل لاي حاجه لكن الصلاة ما تظبطش منبهك ماشي يبقى تعرف كده على طول ماشي ان في خلل في المحبة هنا لا معلش ما انت ظبطت المنبه على الشغل وما ظبطتوش على الصلاة يبقى لقاء الله عندك ملوش أهمية هذا حال كثير ولا حول ولا قوة إلا بالله بتحب ربنا أكتر من نفسك امال ليه كل ما نفسك تقول لك اعمل تعمل ولما ربنا يقول لك اعمل الف حجه وحجه الف حجه وحجه انما نيجي النفس تدعوك لاي هوى لاي امر مهما كان حقيرا تعمل تعمل لكن لما يدعوك الله عز وجل تلاقي كده النفس كده تتحجج وتطلع لك بقى حجة واثنين وثلاثة وتلاقي الصدر ضيق وتلاقي النفس تكسلت يبقى لابد من مراجعة هذا الأمر ماشي زي ما قلنا لو طلبت منك اللي بتحبها أي حاجة تعملها لها طب ما هو ربنا طلب سبحانه وتعالى وأنت تزعم أنك تحبه فلما لم تفعل هناك أسئلة كثيرة لابد أن توجه لهذا الذي يدعي المحبة أنت يا من تحب ربك عز وجل أين شرط مح... أين علامة محبتك فين علامة المحبة الحب الحب أن تؤثر هوى من تحب على هواك شوف بقى أنت بتحبه ولا لا اعرف بس المعنى ده كده وقول لي بقى أنت بتحب ربنا ولا ما بتحبوش هيبان بقى بس خد بس ال- ال- التعريف ده و- ووضع نفسك في هذا الامتحان الحب أن تؤثر هوى من تحب على هواك طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قال له عمر والله يا رسول الله لا أنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر حتى أكون أحب إليك من نفسي فقال له عمر والله يا رسول الله لا أنت الآن أحب إلي من نفسي فقال له النبي الآن يا عمر يعني الآن كمل إيمانك هو ده الحب المحبة تقدم الله تقدم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين والناس أجمعين نشوف بقى في كل بقى موضوع وفي كل أمر أتقدم أمر الله ورسوله ولا لا لما جيت يا أختي الفاضلة كده تعملي فرح وبعدين أمك أو أبوك أو أختك أو أخوك أو قريبتك أو صاحبتك قالت لك بقى هتجيب بقى طبعا دي جي بقى وهتعملي بقى الفرحة بقى في النادي ومش عارف إيه و... ماشي وأنت عارفة إن أمر ربنا بيقول لا كده حرام طب هتعملي إيه؟ هتسمعي كلامهم ولا تسمعي كلام ربنا؟ ما هو لو ع- لو عندك عقل اسمعي كلام ربنا لأن هؤلاء لن ينفعك أحد منهم يوم القيامة إن عرضت بين يدي الله عز وجل وبقيت لك حسنة مش هيدوك الحسنة دي تقول طب أنا سمعت كلامكم بقى وفي رقبتكم يعني مش عارفة في رقبتكم مش عارفة في رقبتكم كل نفس بما كسبت رهينة ماشي بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة فكل واحد مسؤول عن نفسه فموضوع المحبة ده للأسف الشديد فيه كلام كثير ولو عايزين نقف على يعني هذا الموضوع بوضوح نعرض بقى لأمثلة المحبين الناس بالفعل اللي حبت الناس بالفعل اللي حبت ربنا الناس بالفعل اللي حبت سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم الناس اللي حبوا دول معروفين يكون شكلهم معروف حالهم معروف كلامهم معروف يعني هو هو لأنه هو بيحب ربنا فهو إن تحرك لله وإن سكن لله إن تكلم تكلم عن الله وإن صمت صمت من أجل الله هيعبد لله هياكل ويشرب برضه لله كل حاجة عنده لله فهو رباني رباني فهو ده اللي بيحب اللي بيحب ربنا سبحانه وتعالى لا ينفك عنه سبحانه وتعالى هو يحبه يحب الله عز وجل يبقى الحب أن تؤثر هوى من تحب على هواك وإن كان في ذلك هلكتك وإن كان في ذلك هلكتك ماشي هو ده الحب الحب اللي دفع أبو طلحة إنه يقف كده قدام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويقول لي ويقول لسيدنا النبي لا تشرف يا رسول الله فيصيبك سهم من سهام القوم ما, ما- ما تنفعش راسك كده عشان خاطر ما ما يجيش سهم يخبطك نحري دون نحرك يا رسول الله هو ده الحب نحري دون نحرك يا رسول الله الحب هو ده الحب الحب كنا طبعا لو والعالم سبحانه وتعالى نيجي كده في يوم وناخد بس وقفه مع المحبين لان الموضوع طبعا ما ينفعش كده ه- ه- هنظلم الموضوع دوت لانه موضوع كبير جليل عظيم جدا اللي بيحب يعمل ايه المفروض ان هو بيعمل ايه اللي بيحب ده خلاص كنا دول بقى الصحابه وقفوا او وصلوا لسقف الحب ناس هم عندهم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مقدم على أنفسهم على أولادهم على أزواجهم إن كان الواحد فيهم آه، ي- ي- ي- يكون قاعد مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يروح بيته ما يقدرش يشتاق للنبي يرجع تاني كل ما ما يجي يروح ي- مش- يحس ان هو مش على بعضه مشتاق لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقوم راجع تاني لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويمتع بصره برؤية النبي محمد صلى الله عليه وسلم ماشي كان الواحد فيهم يعني آه، آه، يقول للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله يعني ب- في معنى الحديث أنا فكرت أنا آه، يعني لا أطيق بعدك ولا أطيق فراقك وأنا فكرت في الآخرة في فيلم بيفكروا في إيه؟ هو قاعد مع نفسه بيفكر في إيه؟ بيقول أنا فكرت في الآخرة فقلت لو ربنا دخلني الجنة أكيد هبقى في منزلة أقل من منزلة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ف يا رسول الله هشوفك أنت هتبقى في منزلة كبيرة عالية قوي وأنا هبقى في منزلة أقل منك هل أنا هشوفك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هشوفك شايفين يا إخوان الحب بيفكر في كده بيفكر في كده ماشي آه، لما واحد آه، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يسأله يقول له اسأل تمنى قول لي اطلب اطلب اطلب اي طلب مني كده يعني اطلب طلب ايه قال له اسألك مرافقتك في الجنة هو ده اسألك مرافقتك في الجنة هو ده هو ده الحب ان قلبك ما يقدمش حد على سيدنا النبي هو ده الكل في كل ده حبيبي سيدنا النبي قال يمين يبقى يمين انتهت لو الدنيا كلها وقفت هو يمين هو سيدنا النبي قال حبيبي محمد قال صلى الله عليه وسلم حبيبي حبيبي صلى الله عليه وسلم س- عايزين نستشعر عايزين القلب يتملى بحب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام طبعا حب ربنا اعلى من حب النبي صلى الله عليه وسلم ان ربنا هو اللي من علينا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فتخيلوا لو احنا لو احنا بنتكلم كل ده على سيدنا النبي امال ربنا بقى يا إخواننا إحنا المعاني دي كلها تكاد تكون أصبحت منعدمة في حياتنا من كتر مشاغل الدنيا الدنيا لهتنا والدنيا شغلتنا والدنيا غرتنا وزينة الحياة الدنيا يعني أهلكتنا أهلكتنا وبقى الواحد يحب فلوس يحب واحدة يحب بيت يحب شغل كلام فارغ ويجي الكلام ده بالنسبة له يستشعره يعني هو حاسس انه بيحب الفلوس حاسس انه بيحبها حاسس انه بيحب الشقة دي او انه بيحب البيت ده او انه بيحب الشغل ده لكن عمره ما حس في قلبه مرة انه بيحب ربنا او انه بيحب سيدنا النبي اخر مرة وانت قاعد مع نفسك كده حسيت ان قلبك مشتاق لسيدنا النبي تشوفه او تقعد معاه امتى امتى انك حسيت بالاحساس ده انا نفسي اشوف سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حكى هذا الامر قال هيجي ناس تمنى الواحد منهم لو رآني ولو بأهله وماله لو هيضحي بأهله وبكل ماله بكل الدنيا عشان يشوف يشوفني بس يقول اه اضحي بأهلي واضحي بمالي ومش عايز وظيفة وعايش فقير ولا عايز اهل ولا عايز اللي بحبها مش عايز زوجتي مش عايز اولادي مش عايز ابويا مش عايز امي مش عايز حد انا عايز سيدنا النبي بس صلى الله عليه وسلم انت لو اتعرض عليك العرض ده ترضى صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسال الله عز وجل ان يجمعنا به في الفردوس الاعلى أيها الكرام فلنراجع محبتنا لله ورسوله لازم نقعد درس المحاسبة مع مع أنفسنا ونقرأ نقرأ كتير في سير السابقين من أحبوا ربهم عز وجل بقلوبهم ومن آثروه على هذه الدنيا الحقيرة وعلى كل متاعها آه، عايزين نرجع للزمن ونجلس جلسة بصدق ونشوف هل آه، الله عز وجل بالنسبة لي هو المحبوب الأول هو المحبوب الأعظم هل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام هو رقم واحد بعد ربنا سبحانه وتعالى ولا لا؟ لابد أن نراجع هذا لأنه أمر عظيم جدا أمر عظيم جدا أوثق عرى الإيمان أوثق عرى الإيمان الحب في الله والكره في الله فما بالكم بحب النبي عليه الصلاة والسلام شرط في الإيمان محبة النبي وما جاء به النبي شرط في الإيمان محبة النبي وما جاء به النبي أيها الأحباب فمن قال لا إله إلا الله ولكنه أبغض ما دلت عليه من عبادة الله وحده لا شريك له فليس بمسلم كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أحبط أعمالهم ليه؟ لأنهم كرهوا لأنهم كرهوا ما أنزل الله اوعى اوعى تقولها بلسانك ان للاسف شديد اصبحنا بنلاقي بعض المسلمين ربنا يهديهم ويتوب علينا وعليهم إيه، بنلاقيهم بيقولوا كلام زي ده او قريب من ده انه بالفعل تحس ان هو كاره امر ربنا كاره لامر الله كاره لامر رسوله في نفسه حرج شديد من امر الله ورسوله مش قادر يطبقه او مش مقتنع بيه او تقيل على نفسه هذا يا اخوانا حال كثير من المسلمين ولا حول ولا قوه الا بالله انه مش مسلم انه مش مستسلم انه مش حابب انه تحس ان هو لما حتى بيعمل بيعمل وهو مجبر او مكره او مضطر لا افترض ان انا بعمل كده لأني أعلم أن الله هو الذي خلقني وهو العليم بما يصلحني وأعلم أن رسول الله عز وجل هو أعلم الخلق هو أعلم الخلق بالله سبحانه وتعالى فهو العليم كذلك بما يسعدني وما يصلحني فأعمل بحب أعمل, أعمل بحب ونفذ الأمر بحب أنا برضه هنضطر نقول لو بتحبني هتستنى ان انا اطلب منك طلب اصلا وتقول يا بس كده ده انا اعمل لك اللي انت عايزه ده انا كذا ده انا اديك عينيا الكلام ده كله احنا بنقوله لبعض احنا بنقوله لبعض وبالفعل بتقوله بقلبك انت احيانا كتيره بتقول كده لصديقك بقلبك تحبه تحبه بجد تحس حاسس انك انت بتحبه وبتقدره ولما يطلب منك طلب ما تعرفش ترفضه ما تعرفش تقول له لا حتى لو انت مش قادر تعمله بتحاول تتصرف ازاي تعمله هذا واقع طيب لما نيجي بقى مع امر الله عز وجل ورسوله ربنا امر امر اول ما سمعت الامر كان حالك عامل ازاي او كانت ردة فعلك ايه لما قلت لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا اول ردة فعل لك ايه اول احساس جه لقلبك ايه انك حابب تنفذ الامر انك نفسك تنفذ الامر انك يعني حاجة كده انا مستني امر ربنا مستني امر سيدنا النبي عليه الصلاه ده ماشي اللي هو المبادره والمسارعه والمسابقه الى امر الله ورسوله ده موجود هل هذا فينا ولا لما بنطلب الطلب او نقول قال الله قال الرسول نلاقي تباطؤ شديد وكسل شديد والأح- واحيانا كره كذلك لهذا الامر الكره طبعا درجات وممكن يكره كره شد يعني يخرجه عن الاسلام وممكن مش يكون كاره بس يقول لك ودي برضه سبحان الله من الامور العجيبه ومن الكلمات الكبيره اللي اللي اللي بيقولها مش حاسس بيها يقول لك لما اقتنع لما تقول له على حاجه يقول لك لما اقتنع اقتنع انت مين انت؟ هو انت مين انت تقتنع انت تقتنع ولا ما تقتنعش عنك ما اقتنعت يا اخي انت مين انت تقول لي لما اقتنع بقول لك ربنا بيقول تقول لي لما اقتنع بقول لك سيدنا النبي بيقول تقول لي لما اقتنع ما ينفعش ما ينفعش يا اخوانا ده ده الكلمه دي كبيره كبيره جدا والله بس هم طبعا مش واخدين بالهم اللي بيقولوها مش واخدين بالهم انت بتؤمر امر امر واجب امر فرض امر مش مختلف عليه مثلا سنه ولا فرض لا امر فرض يقول لك لما اقتنع لا دي مصيبه يا احباب قد ابتلينا بها ايضا في الزمن ده ان كل حاجه عندنا يفكر ويشغل عقله ويشوف ايه ده من انا من انا وانت وانت اصلا انت تعرف ايه اصلا انت تعرف تسعد نفسك مستحيل والله والله والله لن تستطيع إسعاد نفسك أبدا يكون السعيد هو اللي في طاعة الله بس ده السعيد وإلا هم ليه انتحروا مع أنهم كان معهم المليارات ناس معهم مليارات انتحروا ليه السعادة هنا فقط في بيت الله تحت أمر الله دي السعادة غير كده مش هنلاقي سعادة فما حدش مش عارف بقى يعني ازاي اقنعت نفسك انك انت شايف وانت بتشوف وانت رأيك رأي انت مالكش رأي ولا بتشوف ولا اي حاجة مع ربنا ربنا قال والرسول قال انتهى قضي الامر خلاص فلا وربك شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه؟ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما تاني تاني الآية ونختم بها قال الله فلا وربك لا يؤمنون اخوانا بالله عليكم بس لو خرجنا من الدرس ده كله بالايه دي بس نطبقها في حياتنا بقى خرجنا بيها يعني ايه يعني خدناها وطبقناها في حياتنا ان لما اسمع امر ربنا لما واحد يقابلك كده يقول لك ممكن انصحك نصيحه لله آه اعمل كذا ما تعملش كذا تحب تحبه مش آه، نفسك كده تحس ان فيها حاجه لا تحبه ان هو امرك بامر امر الله امرك بامر رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبه تحب تنفذ كده لو لو انت مثلا ضعيف وكذا اعترف انك انت ضعيف وبرضه تقدر برضه ازاي تنف- وتفكر وتجتهد انك انت تنفذ الامر لكن ما يكونش في صدرك اي حرج طالما امرك بحق امرك بكتاب وسنه فلا وربك لا يؤمنون فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم الحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يحكموك فيما شجر بينهم مش كده وبس حكموك وانت حكمت ثم ثم لا يجدوا ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني مفيش أي أنا مسلم تماما تماما تماما ويسلموا تسليما أسأل الله عز وجل أن يحيينا مسلمين وأن يتوفنا مسلمين وأن يحشرنا مع إمام الموحدين صلى الله عليه وسلم اللهم آمين اللهم آمين بارك الله فيكم شكر الله لكم حسن استماعكم وأطلع الله لي ولكم صلي إلينا على النبي محمد وآله وصحبه أجمعين